السيرة العاطرة على صاحبها أخطر الصلوات والتسليمات من رب الأرض والسماوات نسأل الله عز وجل في مفتتح جلستنا هذه أن يجعل ربنا برحمته جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا أسرته ولا كربا إلا أسهدته ولا هما إلا فرجته ولا صبرا ضيقا الا شرحته ولا ضالا الا هديته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا خصمته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا سامحنا وتقبل منا صدنا بك ولا تقطعنا عنك اللهم انظر الينا نظره رضا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ان لم ترض عنا فاعف عنا اطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا كلنا ولا تكن علينا نعوذ بالفقر منك الا اليك ومن الذل الا نفسك ومن الخوف الا منك نعوذ بك رب ان نقول زورا او نغشى فجورا او نكون بك من المغرورين نعوذ بك من عقال الداء وشماتة الاعداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام اللهم امنا في اوطاننا اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اكشف السوء عن المسلمين اللهم اكشف الكرب عن المسلمين اوقع اللهم الكافرين في الكافرين واخرجنا من بينهم سالمين لا تسلم قطرة دم مسلمة الا في سبيلك وانصر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كان الإمام علي كرم الله وجهه دائما يحمد الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي نطقت بوحدانيته الكائنات فالسماء تقول سيدنا علي اليوسف فالسماء تقول سبحان من رفع سمكي فسواني والأرض تقول سبحان من مهدني لمن يسير على ظهري والبحار تقول سبحان من أجراني بقطابي وورادي والعاصي يقول سبحان من اطلع علي وأنا أعصيه فسترني فلما رآني سترني وغطاني والعارف يقول سبحان من سلك بي الطريق اليه فوحدته وعرفته لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اجعلنا يا ربنا من الحامدين لك ليل نهار امين يا رب العالمين جلسات العلم ومجالس العلم هي افضل ما للمسلم عندما يريد ان ياخذ زادا الى الاخره فإن السفر طويل وإن الزاد قليل ومن أراد زيادة أو كثرة الزاد فما عليه إلا أن يرتعى في مجالس العلم ولمجالس العلم آداب منها ما يخص العالم ومنها ما يخص المتعلم ونجملها على سبيل الإجمال لا الحصر فنقول إن من آداب الاداب التي يجب ان تكون موجوده في العالم ان ييسر على الناس ولا يعسر عليهم كما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما مش امرين الرسول خير بينهم اللي يشوف ايه الاسهل للامه ويقولوا صلى الله عليه وسلم ثم ان لكل فتوى بيئه يعني اللي يفتي بيه في دولة مسلمة لمسلم ما يقدرش يفتي بيه في نفس الكلام لمسلم يعيش في دولة كافرة واللي يفتي به في مكان فيه امن وامان غير ما يفتي به في مكان فيه قهر واستعلاء وظلم وليس معنى هذا ان الدين يتلون او ان الدين يتغير فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الداء الدواء مشخصا او مشخصا للداء يدخل عليه شاب يقول له أأقبل وأنا صائم يا رسول الله قال لا أبوش وأنا صائم مراتي قلت لا يدخل عليه رجل كبير السن راجل كبير السن أأقبل وأنا صائم يا رسول الله قال نعم قبل الرسول عارف حال الدهر وعارف حال الدهر الشاب لا تؤمن الفتنه ربما الشيخ الكبير تؤمن منه الفتنة عندما يقبل زوجته فلا يحدث نفسه بشيء فالرسول بيأمن ويضمن للعجوز صومه ولا يضمن للشاب صومه فينصح هذا او ينفي لهذا او يمنع هذا من التقبيل ويوجب لهذا التقبيل رغم ان السائلين في سؤال واحد وفي وقت واحد معنى كده الدين برأيين لا انما يراعي مقتضى الحال مراعاة البيئة والظروف لأن الإسلام يراعي دائما الظرف الذي أنت فيه. يأتيه رجل يقول له عظني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول له أبكي السلام سلم على الناس وأنت ماشي. يدخل ثان عظني يا رسول الله يقول له بر والديك. الثالث أطعم الطعام الرابع صل بالليل والناس نيام وهكذا رغم ان السؤال ايه؟ واحد اغوي الموعظه لما نيجي نفسر تلاقي الاول لمح فيه الحبيب بطراسه النبوه وبنور النبوه الكبر عشان يوصل من كبره ويحد من كبره يقول له ايه؟ سلم على الناس لان يعني من الكبر الا تسلم على الناس لا ده الرسول عايز يخلي الراجل يتعلم الايه؟ التواضع فقال له أفشي السلام سلم عن نفسه كما يقوم ايه يعلمه كيف يتواضع صلى الله عليه وسلم الثاني رآه بخيلا قال له أطعم الطعام الثالث رآه عاقبا لوالديه قال له بر والديك الرابع ده بينام زي حالتنا زي الجيفة طوال الليل قال له صل بالليل والناس نيام فالرسول يصف الدواء لإيه؟ لحالة الداء والدواء قد ينفع مع انسان ولا ينفع مع اخر انت حتى في الادوية نفسها تقول انت بتشعر بايه تقول ده صباح نفسه يقول له بس بس عندك خد مش عارف ايه نفع مع ده وما نفعش مع ده اولا المؤمن الصادق في ايمانه يقول في نفسه الدواء نفع مع فلان وما نفعش مع فلان لأن سر الشفاء وضع لفلان في دوائه وسلب السر من فلان لدوائه. يعني قضية قضية إيه؟ السر من الله بإيه؟ سبحان الله بالإيه؟ بالشفاء. ولذلك قال الإمام الغزالي من أيقن أن الدواء يشفي من المرض فقد أشرك بالله. إنما الدواء ده إيه؟ وسيلة. أن الدواء إيه؟ سبب. أن الدواء قدر من اقدار الله عز وجل يجريها رب العباد في الوقت الايه المطلوب ولذلك واحد يقول لك ده انا يا اخي لما اكون ملزوم بحاجه واقول الدعوه الفلانيه تستجاب يجي الثاني يا عيني يقول ماليش الايه الاجابه الاول دخل في اطار استجابه الدعاء اختار الوقت المناسب واختار الاخلاص واختار صدق اليقين وايقنت الاجابه وامنت الملائكه على دعائه واكل من الحلال حتى استجيب دعاؤه عندئذ عندما دعا كانت الاجابه موافقه للدعاء الثاني دعا لم وقت مناسب ولم تؤمن الملائكه ولم ياكل ولم ياكل حلالا ولم يضطر ويلحد في المساله الى الله ولم يلح في المساله ثم لم يوقن في الاجابه فما كانت هناك اجابه توحدوه لا اله الا الله يبقى العبد سبحان الله او الذي يعلم الناس يجب ان يراعي مقتضى الحال يعني بالضبط تماما عندك ولد كل ما يدخل امتحان يجيب 100% كل ما يدخل امتحان يجيب 100% يجي في شهر جاب 97% والولد اخوه الثاني بيسقط كل شهر جيت في شهر نجح جاب 50% يقول لابو 50 ايه ده انت بيت حلو ده انت بيت عظيم ده انت مفيش منك واللي جاب 97% انت خدت انت مش كويس واخد بالك ايه قالوا حسنات الابرار سيئات المقربين يعني اللي نقوله للي متعود معانا ب 15 20 سنه ما نقولوش اللي لسه جايه واليوم صح ولا لا؟ يعني ايه قال له كلام وده قال له كلام سبحان العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الايه؟ الملامه او المقاله او الاشاره مجرد شغلته بعينك كده يفهم ولذلك سبحان الله تعالى الى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم دخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي ايه خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله فصلينا يوسف الكلام ده ان انا راك من المحسنين انت راجل وشك كده بمنقص خير فسر يوسف لكليهما الرؤيا انت تطلع براءة وتبقى كبير السعاة في القبر وانت هتتصلب وتصير تاكل من لحمك قضي الامر الذي فيه تستفتيان خلاص يبقى كده كويس تعالى بعدها وقال للذي ظن انه ناج منهما فان يوسف قال للي يظن شوف الادب القراني ظن مش ايقنه ده انا فاهمها ده انا عارفها ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك اذا افتكرنا عند مين عند الملك اللي بقول له في واحد مظلوم غلبان ضرب في السجن من سنين بص له بصه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان انسى الشيطان يوسف ذكر مولاه الحقيقي رب الحقيقي عز وجل فكان من نتيجة هذا أن لبث في السجن بضع سنين. ليس ربنا لحظة قعد قصاد السجن إيه؟ ده وأنت نسيان ربنا من 40 سنة وبيرزقك لأن دي درجات عند الله. دي إحدى يعني إحدى زوايا تفسير هناك إيه؟ زوايا أخرى الشيطان أنت الراجل اللي نجد رأي آخر يعني إيه أن يذكر إيه؟ أن يذكر يوسف عند الملك المهم سبحان الله. تعالى لسيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بني اسرائيل جري وراه عايزين ايه يقتلوه عندما تكون انت في خدمة الله يصير الكون كله في خدمتك انت يعني لما تفرغ وقتك كله لله الوقت والدنيا والناس والكبار والصغار والمسؤول وغير المسؤول يبقى في خدمتك ربنا ييسر لك الامر طالما انت في خدمة مولاك انت بتخدم الملك فالملك يذلل لك ما يملك وما الذي يملكه الله يملك كل شيء ولم بيملك كل شيء هيذللك كل شيء فسيدنا زكريا وهو بيجري فتحت له شجرة ساقها الأرض راحت إيه؟ الساعة راحت داخل فيها فأغلقت عليه قصر الحداد زي ما بيقولوا بدأ يصير دوارة على سيدنا زكريا مش موجود إبليس في شغلته قالوا في الشجرة دي قالوا هو في الشجرة دي طب نعمل ايه نطلعه ازاي ده قال ده سهل قوي هاتوا منشار ومن فوق وينشروا الايه الشجرة يقسموه نصين وتستريحوا منه انشر انشر الى ان وصل المنشار قرب راس مين سيدنا زكريا حس فلما بدا يحس بدا المنشار يقلبه قال آه بس قال الله له يا زكريا لو قلت آه مرة أخرى لمسحت اسمك من ديوان الأنبياء فاصبر اصبر أول ما إني من الصابرين انشر ما يتحركش المنشار لأن المنشار إن كان بيد من ينشر ولكن الأمر كله بيد من؟ آه خلاص اذا انت ما دام وكلت امرك لله الامر ما يستدعيش انك ايه تلتجئ الى اسباب واهيه الاسباب دي مجرد ايه عوامل تشجعك على قضاء الامر او عدم قضائه ولكن الاهم ان تعتمد انت على من يقول للشيء الراي ولكن كان سيدنا ابراهيم في قمه الادب قمه الادب مع الله قال ايه قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت هو يشفيني مع ان السياق النص ايه الذي خلقني ها هو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني من دول كان بقيت ايه واذا امرضني ها فهو يشفيني لكن جه عند المرض وقال لا ادب واذا مرضت انا بقى انا اللي امرض انا اللي ادخل على نفسي ايه المرض بان اتعرض لهواء اكل كتير آه، ما انامش كويس اسهر قدام التلفزيون لغايه الساعه الثلاثه والمذيعه تقول لك انت واحده تبدا السهره الان ولا لا بمعنى خير افطر براحتك واحنا ايه شوف حلك ما ننام ساعتين ازاي قبل ما نقوم نصلي او خد بالك يبقى اذا سبحان الله لقيت ابراهيم في قمه الادب قال ولا- واذا مرضت انا والراجل الصالح صاحب سيدنا موسى ها قال ايه فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر آه. قال فأردت أن أعيبها وجيت الكنز قال إيه؟ قال أما ال- ال- ال- الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأبا- فأ- فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما يبقى جه في الخير وقال إيه؟ أراد مين؟ ربك وجه في العيب في السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها يبقى العيب مين؟ يا على الأدب خلي بالك من الألفاظ القرآن أصلا عايز تقرأ القرآن بعين مفتوحة وبعقل بتقرا القران ايه مين التليفون ايه التلفزيون لا عايزك تقعد القران ده زي ايه زي تكون في صلاه حط وشك في الحيط ها وافتح المصحف وابتدي تدبر الايات وما دام انت تدبرت الايات ربنا يرزقك فهم سبحان الله الجن قالوا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا خلي بالك تعالى في الجزئيه الثانيه اراد بهم ربهم ها رشدا يبقى في الرشد والخير جميل الاراده لمين؟ لله أس- وعنا لا ندري اشر اريد بمن في الارض اريد بالله ان نبذل الايه؟ المشهود فما رضيش يقولوا اراد ربك شرا بمن في الارض قال لا قال وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا تعالى لادب النبوه بقى صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب اللي احنا عايشين في سيرته العصر يقول له ايه؟ يقول له وانا بيدعو الله يعني وانا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني انا على عهدك ووعدك على قد ايه؟ على قد مقدرتي والله مقدرتي ان انا اقوم الليل كله عن نص الليل او نصف الليل المهم على قد ما اقدر على قد ايه؟ ما اقدر طبعا هذا ادب هذا ايه؟ ادب سبحان الله ومن الادب العالي قوي سبحان الله يقول اللهم اني الجأت ظهري اليك ووجهت وجهي اليك رغبة آه، ورهبة منك اليك اللهم ايه آه، آه، آه، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي إلى آخر الإيه؟ الحديث شوف الأدب ألجأت ظهري إليك واحد ظهره لله يبقى حد يجي يخبط ده اللي بيقول لك اللي له ظهر ما بيضربش على بطنه أمال اللي ظهره ربنا يعمل إيه؟ ياه ولا حد يقدر يبص له عايز يبص له يبص له ازاي طب ازاي يبص له سبحان الله لا يستطيع احد ان ينظر اليه ولذلك سبحان الله العظيم لما كان آه، ال- ال- العظماء رضوان الله عليهم من الص- من الصحابه ومن التابعين ومن تابع التابعين ان واحد منهم لا اله الا الله لا يهتم لرؤيه انسان ابدا ودخل عمر بن الخطاب بيت المقدس ولقي القواد المسلمين منتظرينه بالحلل يعني لابسين ل- لبس كده بتاع الزي العسكري بتاع والزركشه ايه ده؟ وسيدنا عمر جاي على ايه؟ جاي على بغله ها؟ من المدينه هو وسالم الخدام بتاعه يركب شويه وسالم شويه هو شويه وسالم شويه مش سالم مقصود السكه رفعه تعظيم لا حتى يجي سالم تتعبه لكن خليه تعبان سبحان الله لكن سيدنا عمر ما عملش مع سالم كده ابدا ده قال له اقول لك يا سالم قال له- قال له انت تركب ها وانا امشي اسمعك جزء من القران وبعدين انا اركب وانت تمشي تسمعني جزء من القران الجواد الصايح فاشل في الدراسه وحاطط لي شريط بتاع اجنبي في العربيه وطاسات خلفه اللي سارقها وجي جي وبيطلع ودانا في الكلام طب اسمع واحدك يا اخي اسمع واحدك خلي عندك ادب يعني لا ويبص لك كده تكلم ولو ليك فتح القران بتاعي يبص لك كده شوف غلبان قاعد معاه. والله ما انا عارف مين غلبان فيه سبحان الله المهم ربنا ايه سبحان الله لما سيدنا عمر بيستنى نفسه هو وسالم طبعا ايه كل واحد جزء منه بيعيد التسميع ومنه بيصلح لاخوه ومنه بيتذكر القران سبحان الله جت الدابه تعبت قال له سالم نعم يا امير المؤمنين قال له الدابه تعبت ابو الحل ما كان ممكن من بيت المال يطلع دبتين ثلاثه يعني ما ما يتدرب كتير يعني جت على الدبه دي ما كلها دب في دب لكن لا هي دبه من غيرها يقول له يا سالم بعد ما حج نعم يا امير المؤمنين لكم انفقنا في حجنا حاجه دي كلفت علينا كام قال له ستة عشرة درهم يا امير المؤمنين قال هذا اسراف يا سالم ايه ايه اسراف يا خبر ابيض المهم طب ابو الدب تعرف تعمل ايه قال له الندامه اللي باقيه انا عارفها لان سيدنا عمر في الجاهليه كان يتولى امر السفاره لقريش امر السفاره تقدر تقول عليه وزير خارجيه قريش قبل الاسلام لان من طبيعي تعامله انه كان ايه بيسافر ده بتوع الخارجيه كده بس له شتاء ما بين خارجيه وخارجيه اللهم اكلنا برحمتك ولا تخرجنا منها يا رب اه فرق كلام بتاع الخارجيه الدبلوماسي والاتيكيت كلمات كده بنعومه وبتاع كوافير يا خي الله الدبلوماسي سبحان الله نعم وتاخد يا اخويا منه اجابه ابدا انت عملت ايه في المباحثات تمت على ما وراه يعني استفدت عليه بالظبط آه، في الجدول المعلن نتيجة القرارات المتخذة في الأمور المعتمدة يا ابني هو قول لنا حاجة لنا حاجة الله يرضى عليه سبحان الله قول لهم ازاي تعبين كده شايف منه نعم لما يلزم أجرك الله سبحان الله والراجل ال- والعياذ بالله اليهودي الكبر النبات بيقول قبل اندلاع حرب الخليج بلحظات يجب أن تعمل أمريكا على أن يعود العرب مرة أخرى حفاة عراة كما كان أجدادهم. هذه وجهة نظر الغرب فينا وإحنا بس إيه نسأل الله أن ينصر لنا يعني هان الإسلام عندنا كنا عند ذباب الأرض سبحان الله وكان هرقل في في في الروم وكسرى في فارس يقعد مجرد يسمع اسم عمر بن الخطاب يقعد يهتز خاف راح بعت له اربعه صور روحوا شوفوا ايه اللي اللي- الراجل اللي راحتنا ده اوصفوه لي وارجع للدابه راح الاربعه رسل كسرى الى المدينه المنوره يسالون عن بيت امير المؤمنين وكان كسرى بيسميه ملك العرب مفكر ان كلها ايه الفاظ وملوك سبحان الله يقول لك الزعيم العربي الاوحد سبحان الله مفيش كلمه زعيم دي اللي عند العرب للاسف سبحان الله تمشي على الزعيم بوش موظف غلبان ما يقدرش يعمل يكح الا لما يروح يدخل الكونجرس اكح يقول له كح يكح اكحش ما تكحش في سنه 79 وفد مصر من 100 واحد راحوا قالوا اعضاء ده فاكلوه وقف الراجل آه، كارتر بتاعهم ده قبل ما بيخطب راح الراجل بعضو الكونجرس الازهر قال له استنى المية المصريين دول الاكل اللي اكلوه ده منين بالظبط؟ قال يعني ايه؟ قال يعني احنا دافعي الضرائب الامريكان مش بندفع الضرائب عشان ال- الوفود تيجي تاكل احنا بندفعها لخدمه الشعب الامريكي في 2000 بتاع مش عارف المراسم ولا قال له قال له جاوبه قال له ده تبرعت فيه او تطوعت فيه شركه الشركه الفلانيه شركه من شركات الدعايه هي اللي اكلت الوزن الرسمي المصري قال خلاص كمل خطبتك بقى ما دي ده- ما دي يقول لك شوف يا اخي العمر ما هو في التاريخ لو عدنا سعد زي ما قلنا لا سمع ولا طاعه ليه يا سعد كلام يا راجل قوي جبت جلابيتك دي كلها منين؟ جبتها منين؟ انا سبحان الله يقول له قوم يا عبد الله بن عمر ده اقول له انا حتى ابويا اللي- قال له خلاص كمل بقى خطبتك هذا الكلام هذا النص فقوم الاربعه فين بيت امير المؤمنين؟ قالوا هو ده يا جماعة بيت أمير المؤمنين اللي يعني اللي, اللي بيحكم فيه هو ده طب يمكن ده المنتج على الصيد بتاعه ولا حاجه حته كوخ عليها شعر غنم ما حاجه يا اخي عندما شوف ال- ال- ال- ال- ال- ال- البساطه في المعيشه شوف العظمه في التخويف لان عند الله خير ولا عند الله عظيم لا ده احنا بنسال مؤمن بالاجابه طب هو موجود ولا مش موجود؟ بعض الرد عمر قال لا ده مش موجود طب و- ونلاقيه فين؟ قال لا ممكن آه، تلاقوه نايم في النخل كده ولا حاجه نايم في النخل يعني ايه نايم في النخل ف عبد الله بن عمر واخدهم من معاه شاف الراجل اللي نام تحت النخلات ده في الضيق لقي واحد كما وصف كتاب السير كما تعلمون حاطط ايده الشمال تحت راسه مخده وايده اليمين على عينيه عشان الشمس ونصب رجله الشمال وحاطط رجله اليمين فوقها رجل على رجل ويغص في نوم عميق هو ده عمر قالوا هو ده عمر قعد الراجل رسول كسرى يعد الرقعة اللي في ثوب عمر بن الخطاب ليها 17 رقعة 17 رقعة مش يعني ملفوق لفتين و- وشفتين برقعة 17 رقعة يترجم حافظ هذا المنظر العجيب ويقول وراعى راعى يعني ايه اخاف يعني رق- تعب وراعى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراس يحميها رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أدنى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها حكم فعدل فأمن فنمت يا عمر رضوان الله على عمر ورضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على المعلم الأول وعلى القدوة الأول وعلى العظيم الأول وعلى أستاذنا صلى الله عليه وسلم وأستاذ البشرية كلها قال له يا سالم السد شافت نعمل ايه يا باشا؟ قال له نريحها كده في السكة واركب انا كده وانت تركب السلك الباقي قال له حلو الاقتراح يا امير المؤمنين ريحوا الدبه السلك وركب سيدنا وركب سيدنا عمر السلك وفضل السلك الباقي على اليمين لسالم رضي الله عليه ركب سيدنا سالم اول ما لقي مشارف البيت المقدس وصلت قال له امير المؤمنين الف بقى قال له ليه؟ لما؟ لقد دخلنا الى بيت المقدس وارى المقارنه والقساوسه وارى قواد المسلمين في انتظارهم على بو- ابواب المدينه. الله ما انت احوج بالثواب مني وما انا بالاغنى من الثواب عنك. انت يا عم تاخد عايز تاخد ليه اللي ثواب؟ زي بالظبط سبحان الله ما انا ركبت انت ايه؟ تركب نصيبك. هم رايحين المقارنه والقساوسه ما يعرفوش مين؟ ما يعرفوش عمر فرايحين يسلموا على مين؟ على اللي راكب على اللي راكب مرحبا امير المؤمنين قول لهم، هذا امير المؤمنين ازاي؟ ازاي؟ فسجد كبير القساوسة وبكى بكى وبكى وقال قرأنا في كتبنا المقدسة أن من يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يدخل إلى المدينة ماش وقادمه راكب بثوبه سبع عشرة رقعة فحد الرقعة التي في ثوب عمر فوجوزها سبع عشرة رقعة سبحان الله يبقى الإسلام يدعى إليه بالقدوة الاسلام ما ينتشرش لا بكلام ولا بمحاضرات ولا ببغبغه ولا كلام فاضي من ده كله، الاسلام ينتصر بالقدوه، كل واحد قدوه في مكانه. رب الاسره قدوه، وربة البيت قدوه، والولد قدوه، والطالب قدوه، والاستاذ قدوه، والمدير قدوه، والطبيب قدوه، والوزير قدوه، والرئيس قدوه، كله. ان افتقدنا القدوه افتقدنا الاسلام، ان عدنا الى القدوه بدون ما نخالف الاسلام لان الاسلام فطره، لان الانسان ايه؟ فطره، والفطره دايما تتوافق مع الانسان في حياته. من فينا يحب الخيانه؟ محدش. من فينا يحب الغش؟ ابدا. من فينا يحب الانحراف؟ الفطره نفسها ما تحبش. واذا رايت منحرفا او مختلفا او مرتدا فاعلم انه مبتلى وادعو الله له واسال له العافيه يقول اللهم ايه اللهم عافيه واعف عنه اه سبحان الله ليه لان انت اذا رايت مبتلى جسدي يعني شفت واحد يعني مشلول واحد كفيف واحد في عاهة يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه فمن باب اولى انك لما تشوف مبتلى في الدين ودي اكبر الابتلاءات ان تحمد الله على عافيه الدين تحمد ربنا انك بتحب المجلس للم- العلم وبتحب سبحان الله المسجد وبتحب ذكر الله اللهم حببنا في بيتك وفي مجالس العلم يا رب العالمين يبقى من الواجب ان يراعي العالم من صفات العالم واحنا بنتكلم عن اداب مجلس العلم ان يراعي العالم حالة من يسأل حالة ايه؟ من يسأل وتذكرون كيف دخل رجل على ابن سيرين رضي الله عليه اللي هو كان زميل وحبيب وصديق ال- الحسن البصري قال له يا ابن سيرين رأيت في الرؤيا أني أؤذن شفت بالرؤيا أن أنا بأذن قال سوف تحج الع- هذا العام إن شاء الله تحج خرج ودخل واحد تاني ابن سيرين قال له نعم قال شفت الرؤيا ان انا بأذن قال له سوف تتهم في سرقة اللي قاعدين طبعا هي رؤيا واحدة مش رؤيا واحدة اشمعنى ف... فقال رأيت على الأول سناف الصلاح ففسرتها من قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق طب والثاني قال الثاني ما شفتش عليه سمات الصلاة طب وجبتها فين دي؟ قال في يوسف وأذن مؤذن في العير أيتها العير إنكم لسارقون آه خلي بالك يبقى إذا يبقى إذا ال- ال- ال- ال- الرؤية واحدة ولكن اختلفت الإيه؟ اختلفت الإيه؟ التأويلات والتفسيرات سبحان الله ما هو الراجل راح لأبي حنيفة وقال له يا أبا حنيفة رأيت الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم قال وكيف رأيته قال رأيته عريانا فغطيته قال يا ليتك ما غطيته قال له ليه قال له لقد غطيت الحقيقة فمات الرجل منتحرا هو شاف الرسول اهو كل اللي شاف الرسول يرقص او الراجل شاف الرسول عريان من باب اولى لما مكتوب الرسول عريان فالراجل يعمل ايه؟ غطيه ابو حنيفه قال له يا حاجة. وابو حنيفه عنده 11 سنه بقى شاف رؤيا شوف بقى الفرق سيدنا ابو حنيفه عنده 11 سنه شاف رؤيا شاف انه بينفش قبل رسول الله اما دعوه ثاني جري على استاذه حماد يا سيدي قال له, قال له رايت في الرؤيا انفش قبر رسول الله قال له ابشر يا ابا حنيفه سوف تنقب عن سنه الرسول فتعلمها للناس يعني ظواهر الرؤيا مش كل واحد يا اخوانا كل من قبله ده بيفسر رؤيا لا مش كل واحد كل ما يسمع كلام يقول لك انا بتهيألي يقول لك يا استاذ شوف قوانين بقى ست- ست. الدم في الروح ايه بتاع السمك خمس البلح خمس اللي مش عارف ايه ايه مين اللي قال في الكلام ده؟ مين قال الكلام ده أصلاً- اساسا اللي فسر الرؤيا لازم يكون حافظ من كتاب الله وعنده علم التنزيل علوم التنزيل ده علم خاص هو علوم مش علوم الخلاص بس علوم التنزيل اللي هو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمكس والمدني واخد بالك وبعدين سبحان الله ترتيب الايات على بعضها التنجيل في القران مش التنجيل يعني ال- لا التن- اللي هو يعني نزول القران ايه مفرقا يعني كل ده اسمه ايه علوم التنزيل علوم التنزيل ده علم خاص بكتاب الله عز وجل لازم اللي يتصدى لتفسير الرؤيا ان يكون كذلك وليس كل رؤيا تراها لان فيه رؤيا وفيه حلم فيه رؤيا وفيه ايه حلم وفيه كابوس الرؤيا من الرحمن كنا متوفي نام على طهارة على ذكر خلي الذهن من الموضوع اللي انت شفته الا الاستخارة يعني نام ما مش يدخل عليك وتشوف رؤيا رؤيا خير وتبشرك بالخير بايه الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة ده خير الحلم ده اللي هو مرتبط بتفكيرك يعني انت مستني بعثه مستني ابنك يتخرج مستني عريس البنت مستني قرشين جايين لك مستني بيعه معينه ثروه معينه عطاء يرفع عليك حاجات من دي فانت مشغول المشغوليه دي زي ما ضربت لك المثل قبل كده واحد جه 19 سنه وفضل يشرب ما يفطرش يشرب ما يفطرش ونام ده كان سيدنا الشيخ طول الليل وانا بعوم في البحر واشرب اعوم في البحر واشرب طب بس ما كان اللي هبست بتاع سبحان الله جريمه لا دي ايه؟ دي اسمها حلم ما اسمهاش ايه؟ دي مش رؤيه لا دي لان دي موافقه لايه؟ ل- ل- ل- ل- لتفكيرك ولوضعك قبل النوم. الكابوس بقى ها انت نايم على طهاره وغير وخير وبركه وعلى ذكر ولكن يعني لقيت حاجه ترعبك. البيت اتهد عليك المصدر بيخبط بتاع الضرايب قبلك وسلم عليك وابتسمت ابتسامه صفراء خلي بالك انت اللي الست آه، مثلا انت عندك خمس عيال وبصيت لقيتها حامل في الرؤيه آه، في ناس بيرتاحوا من كده معنى ده خير انه خير وبركه لكن هو ايه يعني الواحد قال الكابوس بقى او الرؤيه المزعجه ما تحكيهاش لحد ما انا اعمل ايه؟ انا اول ما تصحى تسفل على يسارك ثلاث تسفل يعني تنفخ تسفل خلي بالك انا بقى كده هو انا 60 مره اقول الموضوع ده مفيش فايده برضه تسفل مش يعني تبصق لان ام مصطفى الغلبانه نايمه على شمالك لو بصقت على الصبح جت على وشها خد ناحيه ساعه وقت الفجر لسه في بيتنا نايم ويبتدي عليا ولا حاجه فتنفخ تنفخ ثلاث مرات ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ده في الايه؟ في الرؤيه المزعجه كويس وما تحكيهاش وما تبقاش حزقاك قوي كل ما تقابل واحد والله انا شفت رؤيه وحشه بس عايز احكي انا شفت رؤيه قتلي خلاص خلاص كده او الانسان سبحان الله وما قدر سوف يكون ما قدر سوف يكون سيدنا الحديث كان كل ما يصلي مع الصحابه الصبح صلى الله عليه وسلم ايكم راى رؤيا كده وجهه تخيل واحد بالله عليك الصبح شوف الصحابه دول حطوهم كان ايه ي- ي- ي- عينيهم اول ما تقع الصبح تقع على وجه رسول الله ياه ياه ها مش تقع انت على على, على وش صاحب البيت لا على, على وش رسول الله انا عيني كده دي على وش حاجه تفرح حاجه تخلي ال- ال- المجتهد ينشرح صدره يعني بيقول لك ما رآه الحزين الا وسر صلى الله عليه وسلم سبحان الله ايكم رأى رؤيا ومن كان حد شاف رؤيا بيحكيها له هو ايه يفسرها ان في يقول انا رأيت رؤيا خير يا رسول الله قال في غزوة احد رأيت كأن في سيفي سلمة يعني كان سيفي في حتة ايه مكسورة او مخدوشة كأن في سيفي سلمة وكأنني أدخلت يدي في درع حصينة جراب ولا حاجة وكأن بقرا تذبح بين يدي أبو بكر قاعد أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله قال له أول يا أبا بكر قال له أما السلمة فرجل من آل بيتك يقتل وأما الدرع الحصينة فعودتك سالما إلى المدينة بإذن الله وأما البقر التي تذبح فقتلانا وقتلاه قال هكذا نزل علي جبريل بتأويلها يا أبا بكر يقول له جبريل هرجت هي دي بالظبط كلامك طلع مظبوط ليه لان ابو بكر مش زي حالتنا بيملى التانك وينام لا ده كان قوام قوام ما سبقكم ابو بكر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا ولكن سبقكم بشيء وقر ها هنا بشيء وقر ها هنا هكذا صلى الله عليه وسلم يقول يقول ايه؟ كان يسأل الصحابة سؤال مثل المؤمن مثل شجرة من الشجر من ينبئني بها كله منافع المؤمن كله منافع زي في شجرة من الأشجار كلها منافع مين يقول لي مين ايه الشجرة دي ده الايه ده الحديث يسأل الصحابة عبد الله بن عمر قاعد عنده 17 سنة قال فنظرت إلى وجه أبي اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب وإلى وجه عمي أبا بكر بص على عمه أبو بكر كده فوجدتهما صامتين بخيل الفوقر او خطر ببالي انها النخلة ولكني رأيت الشيخين وقد هابا رسول الله فكيف لا اهابه انا يقول الاجابة عندي جميل شو الادب عبد الله بن عمر يقول انا الاجابة خطر ببالي اقول ايه دي الن- دي- يعني النخلة بس الاسم ابو بكر وعمر تكفير يبقى الكبار تكفير مؤدبين وانا ابو 17 سنه ابص في حضره رسول الله اتسكت فقال الرسول هي النخلة وكاد أن يقولها عبد الله بن عمر يعني عشان برضه يديله حزة اه عشان يفرحه يعني عشان يديله نبات اكتئاب مش عارف حاجة ده بقى قابلني يعني كسر المجانين العائل لما الوقت عين المدرس والعياذ بالله ابو دروس خصوصيه ده يفضل يتنطط وليس عنه مش فالح وانت لحن ده بال لا يا يا عم يا الله يا هو هو بيركز على حاجه بس انا بقى مش فاهم عايز ايه العياده الخصوصيه ربنا يهدي المدرسين والمدرسات آه، الاحياء منهم من احياء ما هو الميت من مات قلبه اللي يموت قلبه اصل اللي مات ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجال سبحان الله فمن صفات العالم ان يرق حاله بالمسلمين وان يعاملهم كابنائه كما يعامل ابنائه انطلاقه الوجه ما يخص حد يبقى مؤدب معاهم يبقى حنين دي ايه من بعض وان يكون قدوه صفات المريد بقى بايجاز قال فيها اهل العلم ان يصير المريد في يد شيخه كالميت في يد المغسل يا واخد بالك يعني الميت في يد المغسل يعني سبحان الله العظيم يطيره ويبقى يعني يجله ويحترمه ويبقى يحبه في الله ولذلك انا قلت لك الامام اللي انت ما تستريحلوش نفسيا بلاش تصلي وراه ليه؟ لان انت تصلي ورا الراجل وانت بتخدمه ينفع الغيبة حرام ولا مش حرام؟ فما بالك لما تبقى الغيبة في الصلاة أصعب ولا مش أصعب؟ أشد وأنسى لا إله إلا الله فإذا إذا وافقت أخلاق العالم أخلاق المتعلمين بارك الله في مجلس العلم وبعدين الاثنين يبدأوا بهذا المجلس مرضاة الله عز وجل منين عشان نشوف فلان ونسلم على فلان وفلان وحشد لا ده ايه؟ ابتغاء مرضاة الله وعشان انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وعشان اكاد اهم عذابا باهل الارض فانظر الى المتزاولين في والى المتحابين في والى المتجالسين في والى عمار بيتي فارفع عذابي عن اهل الارض ما من عبد يتطهر في بيته ويتوجه الى بيت مولاه الا والله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبه سبحان الله يعني ربنا هو وإلا الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فاحنا عايزين النوايا تتغير عايزين الياس تبقى صادقة لأن أكرر دائما لو كشف عنا الحجاب لرأينا الملائكة تحيط بمجلسنا فإن لله ملائكة سياحون في الأرض أو سيارون في الأرض يبتغون مجالس العلم فيفعلون لله عز وجل وخلي بالك ان درس العشاء ده درس عظيم ليه؟ لان ده تغيير مع التغيير الايه؟ النمطيه بتاع الملائكه. لان الايه؟ ان لله فيكم ملائكه تتعاقب فيكم بايه؟ بالليل والنهار. مع التغيير النمطيه مع غروب الشمس دخلت العشاء تيجي الملائكه ايه؟ فيجي تحت درس المغرب والعشاء او درس العشاء ده الملائكه بتوع النهار وملائكه الليل يستنوا عشان يحضروا ايه؟ مجلس العلم. ويجوا يغيروا يطبعهم فالاثنين يشهدوا لمن حضر مجلس العلم انه قد حضر فيقول الله واشهدكم اني قد غفرت لهم سبحان الله آه يعني فاذا انت لما تصدق النيه يبقى درس العلم ده لو تعرف اللي فيه يا خبر ابيض لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله يا خبر ابيض ليه لان هو ان من ال- ال- ال- الازواج والاولاد في اعداء لنا ليه لان بيكسلونا يخلي الواحد ايه عينه يبقى مأمن. صفح من الصبح بالليل وزي النحله بيجي بالليل يعني ينام تعبان ويصبح الصبح زي بالظبط الراجل الاوروبي زي الاوروبي هنا الصبح عليهم لا، والله اعلم انا يعني عندما تطأ اقدام اي بلد اوروبيه او في امريكا او في اي حته ببص على الناس وطالعه بتجري على الشغل الصبح وجايه سبحان الله منهكه القوه كل يوم لا ارى الا حيوانات دائمه سبحان الله يعني كدرس في اله ابوه يجيب الام تجيب كلب والاب يجيب كلب ويقعد ايه صديق وقت بنت الترويج من الكلب كلها بتاع الكلب ده انا واخد كلب انما ايه مش ابن كلب لا انما ما شاء الله عليه يروح ياخد التركه بتاع الراجل كلها لكن احنا عندنا لما الطب يعجز خالص في خير امل بين العبد وبين ربه يروح مكسور ورجليه مدغدغه ومش قادر يتحرك لا زعلان على ال skating ولا يعرف يعني ايه skating ولا skating ده ولا يعني ايه جليد ولا تزحلق على جليد ولا غيره هو اقصى ما يعمل مش قادر يتحرك يروح ناسع على الطرف ويمسح وشه وايديه ويروح يصلي لله يقول يا رب عندك الامل يقول وانا سوف اعطيك الشفاء من عندي يبقى سبب عدم وجود الامراض النفسيه الصله بالله عز وجل اهم ما عجبتني آه، آه، آه، هذه القصه فلازم برضه من باب ان انا كل ما تعجبني حاجه بحب ايه انقلها لكم من باب تبليغ الايه لان انتوا استاذنتوني يعني سبحان الله ده مش انا صاحب فضل انتم اصحاب فضل علي لانكم تتركون انفسكم لي لازرع فيكم خيرا هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان من افضل الناس من ترك نفسه اليك لتزرع فيه خيرا وان من اسوا الناس من ترك نفسه اليك لتزرع فيه شرا اه انت بتجمعه اه قعدت اياه والكلت اياه هي دي الايه؟ اسوء الناس لكن احب الناس انتوا لي الى قلبي انكم يعني تتصدقوا علي بنفوسكم كي ازرع فيها اود ان يكون خيرا ان شاء الله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. دي مقدمه وده طبعا مقدمتك طويله قوي المهم احنا احنا ايه بنبني نحاول نجلد الصور كده ونحاول ايه اصل تعرف اقول يوم الجمعه البصريه بتاعتك بتتشحن قوي يبقى يوم الجمعه انت ايه كله تمام وروح راسي وبتاع تروح يوم السبت الشغل الشحنه ايه؟ ايه؟ الحد ايه؟ الاثنين يجي الراجل عيني بعد العصر ليله انت كيف بتروح زي ده انت بطاريه اول يا ابني لسه ده احنا من يومين الحق اوعى على الجيل لا ان شاء الله المهم ايه عايزين ايه شهر ناس ليه لان اهل العلم اتوها وقالوا يعني اتوا المقياس كده وقالوا ان القلب اللي يمتنع عن مجلس علم كل ثلاث ايام يبتلى بالسقط والمرض مرض الايه؟ البعد عن الله عز وجل انت ما ينفعكش من الجمعه للجمعه لا الجمعه ده دي فرض لازم تيجي قبلها وتقعد وتسمع ها؟ لكن لازم في وسط الاسبوع ايه؟ على الاقل جلسة علم. اقل ما فيها وكنا نود يعني ان تحضر الجلسات وربنا يسعدها ويعود يعني الدرس الثاني اللي كنا بنديه في الاسبوع ان شاء الله ربنا يسهل لكن المهم ان ايه ولو درس علمك يعني حاول ترتب امورك على ان يبقى ليك درس علم لو لك عنه اي نفس في عالم انتكف فيه ليس بمبتدع ولا يعني مخرف وانما يقول قال الله قال الرسول طب ده يبقى ساعتها ايه تجلس في مجلس علم يا حسن ابن علي يقول لابنه دائم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه خليك معاهم ليه لان كل ما هم قاعدين ايه بيعلموا الايه الناس فيبقى اذا انت مسكوت ثلاث ايام من غير ده لان القلب بيبقى عليه حالات سبحان الله يصير ايه؟ يبتدي الشحنه فيه والايمان يقل وسبحان الله العظيم وسيدنا حنظله الله يرضى عليه التقى بابي بكر حنظله ده مين؟ ده غسيل الملائكه اقول لك حكايه بس بعد ما ايه؟ بعد ما نقابل ابو بكر معاه فماشي في المدينه في ابو بكر كيف حالك يا حنظله؟ يسال اخوه تعالى امسك اخوك كده بثلاث دحايح يشتكي لك كل شكوى الولية مطلعة عليا والعيال والغلاء والدنيا والدولة ولا افتح شكاوى بس افتح حنظلة بقى قال والله لقد نافق حنظلة يا أبا بكر ليه؟ اللي بقى صبح قال له نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر أننا نطير بالسحاب فإذا عدنا إلى بيوتنا عاتبنا الازواج والذريه والطعام والشراب فعدنا الى ما كنا اليه. احنا ايه؟ ايه شوف حنظل على طول وصف نفسه بالايه؟ بان دخل له حاله مع الرسول حاله خوف ويطلع ايه؟ تحت. قال له وانا كذلك يا حنظله. جميل. خبر ابيض. ابو بكر بقى منافق لوكت نظره. لان احنا لسه بنقول حفلات الابرار في هذا الله بيدخل عليه. سبحان الله. راحوا داخلين الاثنين على سيدنا الحبيب عشان يصحح المساجين ايه يا حنظله ايه يا ابا بكر نفخنا ايه الموضوع انت نبقى معاك نبقى طايرين في السماء وبعدين نديلك نروح الرسول ده حنين وبالمؤمنين رؤوف رحيم وما من مسلم يشاك بشوكه الا واجد المها في قلبي سلام يقول له يا جبريل من لأمتي من بعدي يقول له نبئ محمدا أننا لن نسوءه في أمته وسوف نرضيه يقول لا أرضى وواحد منهم في النار يقول الله عز وجل يا جبريل نبئهم أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لن يقلد في النار خلي بالك كان يدخل الجنة رسول الله كان عليه عقوبات يقضي مدة العقوبة ويوم هناك نسأل الله السلام ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا وإياكم الجنة بدون سابقة عذاب من كرمه وفضله ومنه وجوده عاملنا بفضلك يا ربنا ولا تعاملنا بعدل يا ابا بكر الكلام ده يسروا ولا تعسروا يا ابا بكر لو دمتم او تلومون على ما تكونون به عندي لو الحاله بتاعت ايمان استمرت لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولسارتكم في بيوتكم. يعني لو الحالة الإيمانية دي تبقى فوق قوي كانت الملائكة تقابلكم في السكة إيه؟ تسلم عليكم وتروح تزوركم إيه؟ شايفكم تبقوا في الجنة بقى، أنا تبقوا في الجنة بقى سبحان الله. ولكن يا أبا بكر ساعة وساعة ساعة وساعة. اه يعني كده اه ساعة مع إيمان عالي قوي وساعة مع الدنيا وما فيها ماشي الحال. لكن المصيبة احنا بقى يقول لك ابو شبرا والساعة ساعة لربك ساعة لقلبك والله يا مؤمن ده انت 24 ساعة لقلبك وتدور على ربك تلاقي حتى مشكوك في امر الصلاة اللي انت بتصليها. خمس دقايق الصلاة وكروشة والله اعلم بالسرحان اللي فيها بص، مسألة صعبة سبحان الله فالمسلم لا اله الا الله قال الصحابة كان عمر يخفف بنا في صلاة العشاء والمغرب والعشاء وهو النبي المهم بيصلي بيهم يعني فكان يقرأ من 100 إلى 150 آية من سورة البقرة ويقول لقد خطفنا كما أمرنا الرسول. يا خبران يا النوضة لو شدنا سنة كمان كنا بنعرف الدنيا في رمضان وذكاء أستاذ ربنا يا أستاذ خلي بالك ركحناين وحافظين يا اخوان أحاديث اللي إيه اللي تروح للبال لكن الطبق يستغفر للعقل لأنه أجود من صلى بالنفس فليخفف طب فليخفف بالنسبة لإيه؟ يعني فليخاف بالنسبه لمين؟ بالنسبه لتخفيفك انت ولا تخفيف سيدنا عمر ولا تخفيف الحبيب المصطفى؟ دول كان صلى الله عليه وسلم يخفف في صلاته. كان بيعمل ايه؟ قال فكان بلال يقيم صلاه الظهر. الصحابه اللي بيحصل فنترك اعمالنا. بلال اقام يروحوا يسيبوا الايه؟ الشغل فنذهب الى البقيع لقضاء الحاجه ثم نتوضا وندخل المسجد فنلحق الرسول في الركعه الاولى وكان يخفف في الصلاة هذه التخفيف المصيبة بقى يرد عليك يرتجع يقول لك ايه؟ يا أستاذ ده زمن غير الزمن خليك حلو أما حلو يعني ايه؟ أمال أنا مر سبحان الله لا إله إلا الله الراجل مرة ها مع الله أعلم بيقولها لوحده ولا كلام في رمضان اللي فات ها وقع عليا كده بعد يوم 20 اه بعد يوم 20 رمضان دخلنا في العصر الأواخر بقى وقع عليا كده يا مولانا خير خير تمام انت تكبر والله واحد ولا ايه ليه انا انت انت قلت حلو زمان ايتين وقلب ايتين وقلب الله ايتين وقلب هذا مين يعني سبحان الله لا اله الا الله حتى الاسلوب نفسه ايتين وقلب قلب ايه لا اله الا الله يا اخي ده حتى في ادب في الكلام لكن مين والله يعني سبحان الله لا اله الا الله يا سيدي ده شوف سبحان الله هو لو عرف الفايده اللي فيها قال لك الحرف في المصحف بعشرة انت كده ألف لام ميم دي كام حرف؟ ثلاثة مع عشرة ثلاثين شوف بسم الله الرحمن الرحيم كام حرف؟ 19 عدد لبنات جهنم كام؟ 19 قال لك فليتم كل شوية في كل عمل فكلما كل حرف يمنع عنه واحدا من سبنات جهنم دول دي من ملح التفسير وليست من اصول العلم الامام القرطبي يقول كده المهم سبحان الله زي ما ربنا يقول ايه في سورة طه جاعل الملائكة أولي أجنحة الآن مثنى وثلاثة ورباع طب والصلاة بتاعتنا الصبح إيه؟ مثنى والمغرب ثلاثة والعشاء والظهر والعصر أربعة قال لك فاللي واظب على الصلاة ها اللي واظب يعني اللي صلى الصبح كما هي ها يصير كأنما هو ملك ذو جناحين ده ملك من الملائكة له جناحين واللي يحافظ على الثلاثية المغرب كويس يبقى كأنما هو ملك له أجنحة ثلاث ومن صلى الرباعية كما هي فكأنما صار ملكا له أربعة من الأجنحة ده فإيه؟ تصير ملك شوف حد حد يقرأ يبقى ملك يقول لك ابن ابن فلان ده ابن زي الملاك من إيه؟ من أخلاقه ومن هدوءه ومن أدبه لا إله إلا الله فالحرف في المصحف بعشرة طب في الصلاة بمية في الصلاة بمية لذلك آه يقولوا لابو حنيفه ايه؟ في كم تختم القران يا ابي ح... يا ابا حنيفه؟ هل في الصلاه يا في خارج الصلاه؟ الله يا الكلام بتاع الناس ها؟ شوف السؤال هو استغرب من السؤال ولا فرق يتسال ها؟ شوف الراجل ازاي؟ عايز يوضح السؤال بيقولوا له انت بتختم القران في قد ايه؟ قال لهم في الصلاه ولا بره الصلاه؟ قالوا لا في الصلاه. قال لهم في صلاه الليل ام في صلاه النهار؟ ادي العالم اللي يفرق ده العالم اللي يصلى وراه ها؟ العالم ما جاي يأدي واجب ويمشي ها؟ سبحان الله فصل صلاه الليل قال في الليله أصلي بأجزاء عشرة فأختم المصحف في صلاة الليل كل ثلاثة أيام مرة. أبو حنيفة كل ثلاث أيام يخلص المصحف في قيام الليل إيه؟ مرة. لأنه قعد 40 سنة هو قعد إيه؟ من سنة 80 هجرية لسنة 150 70 سنة. قعد منهم قعد منهم 20 سنة الأولى بعد ما وصل سن 10 سنين قعد من سن 10 لسن 30 يقوم نصف الليل ينام بعد العشاء يقوم في نص الليل يفضل يصلي لغايه الايه؟ خلي بالك في ال 40 سنه الباقيه من حياته يتوضا العشاء يصلي بها صلاه الصبح للمسلمين عشان ما يلقاش الله منافق يوم القيامه آه. سبحان الله ولكن حسن البصري قالوا انت بتختم المصحف ازاي؟ قال لا اختم المصحف في كل جمعة مرة وفي كل شهر مرة وفي كل سنة مرة وفي عمر مرة هذا يعني ايه؟ أنا في كل جمعة مرة تقراها عليه أقرأ عشان ترتيب عشان تعهد الله بينه وبين ربنا وفي كل سبحان الله شهر مرة له جزء يتمهد في القراءة كل يوم عشان يبتدي يتدبر وفي عمره مرة كل ما يعدي على ايه يبتدي يتوقف عندها ويشوف ايه الحلال وايه الحرام وايه المحكم وايه المتشابه وايه مساله الايه التفسير سبحان الله ولذلك لما هو الحسن البصري بيقول لابن سيرين ايه والله كانك اراك تفسر الرؤى كانك من ال يعقوب يعني كانك ايه من سوره يوسف قال له وانا اراك تفسر القران يا بصري كانما رايت التنزيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادب ادب لا اله الا الله فنريد ان نقول ان مجالس العلم خير كلها لا شيء يعمل مجلس العلم والله يعني سبحان الله آه، ال ال ال كل يعني ده ثبت على مر السنين اخوه كثيرين سبحان الله كانوا معنا وروتهم يد الردى وصاروا تحت افاق الثرى رآهم إخوة نحسبهم على خير وربما أتوني في رؤى كثيرة سبحان الله لكن دي ما توقعتش معنا يعني لكن أنا بقول أن دي من ضمن الرؤى اللي إخواننا اللي نحسبهم على كتابه إخوانهم اللي سبقوهم سبحان الله يقولوا يا ريت قولوا لفلان يطيل شوية في دروس العلم لأننا وجدنا فيها الخير كله طبعا سبحان الله نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الأمر إن شاء الله بقى نختم درسنا إن شاء الله بكلام مجمل عن الصلاة عشان بعد كده ان شاء الله من الجمعة القادمة نعود الى ايه؟ الى السيرة التي توقفنا عند ايه؟ حادثة الإسراء والمعراج. وحد الله لا إله إلا الله. أولا تحدثنا عن الصلاة وكيف أن الله سبحانه وتعالى توعد الذي يسهو عن صلاته وكيف ان الله لا يقبل الذي يسهو في صلاته. يعني ربنا توعد الايه؟ الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم لو اهل العلم قالوا ايه؟ قال مين اللي سايين عن الصلاه دول؟ قال اللي بيجيب الظهر على العصر او العصر على المغرب او المغرب على العشاء بدون عذر فانما يدخل يوم القيامه واديا يسمى وادي ويل هذا الوادي تستعيذ النار منه كل يوم مئة مرة من شدة حره. عمر بن الخطاب بيقول الكلام ده راح واحد من الصحابة قاعد قال يا أمير المؤمنين فما بالك بمن لا يصلي؟ انت الويل للمصلين اللي بيصلي ويجيب الظهر العصر يدخل في الوادي اللي معلمه ربنا هو اللي ما بيصليش قال انا اكلمكم عن المسلمين عن المسلمين الباب الاجابه ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها الصلاة عباد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لبا كما يلف الثوب الأبيض ترتفع إلى الله قائلة لصاحبها داعية حفظك الله كما حفظتني لم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها تقول تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسه الشبرى مين يا رسول الله قال عاق لوالديه العاق الذي يصلي يحافظ على الصلاة ويصلي الجماعة ربنا وقبلت صلاة الجماعة إلا فلانا يا رب عاق الوالدين إلا العقوق إلا العقوق العقوق حد إيه كلمة أم بتفتح كم أم من ابنك في اليوم الأكل 600 أم واللبس أوه أوه ويشوح سبحان الله من أشاح إلى أبيه أو أمه او نظر اليهما كثرا الكلام ده انا بمل اقوله دايما بتوصي ولادنا ولادنا دول قدوه طيبه في البيوت عشان لو يقولوا روح الله يخيرك بالخير اللي علمك بس اعملهم سبحان الله من اشاح الى ابيه او الى امه او نظر اليهما كثرا امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه الا العقوق في عقوق من نوع اخر عقوق الوالدين لاولادهم دخل رجل على امير المؤمنين عمر فقال يا امير المؤمنين ولدي يعقني قال تعالى يا غلام لم تعق اباك قال يا امير المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فان العرق دساس فاختار ابي امة تزوج منها فانجبني فاعير بها امام اصحابي الواد بيدور على حقه من الام الايه؟ الصالحه. الام الايه؟ الصالحه. بيقول للواد حصلت يعني واحده ربنا يهدي الكل واحده فنانه مخرجه فابنها بيسالوه انت سعيد ان والدتك فلانه؟ طبعا الحمد لله ان هي فلانه ان امي انا فخور بيها لو لم اكن ابنها لتمنيت ان اكون ابنها. اه ربنا يهدي ربنا يقول لا اله الا الله فانت تختار من حق ابنك عليك قبل ما يجي تجيب الام الصالحه فالولد بيقول يا امير المؤمنين ده اختار زوجه مش كويسه وانا معير بيها قال له ايه تمام قال له الرسول علموا ان حفظ القران وابي ما علمني علمني وده يدور على حقوقه انه فاهم ايه كمان ان احسنوا تسميه ابنائكم وابي سماني جعرانا جعران وخربوش وخيشة وحمار وقرص وحيوان وخروف خلاص الأسماء ويدلعوه سبحان الله والله زمان على الأقل كان لما يدلعوا كان سلاحهم حلو ست أبوها وست الأهل ها وعين أبوها ها وعين أبوها خرجت وعين أبوها دخلت وكانوا يقولوا كده سبحان الله ها وست الناس زي بعض كانت ست الناس أنا عندي ست ناس أحسن منك من ايد ومين وكيد لا ست محترمه كده 70 سنه مين هاني انا مين ايه ده؟ طب لا طب ندلع على النقطه الصغيره اه لكن امه 80 سنه المهم سبحان الله وبعدين تبقى اسمها حلو فاطمه ومين اللي عندكم؟ بطه بطه لغايه دلوقتي 70 سنه بطه انا بنت على حاجه تاني ما طلعتش اسمها فاطمه اسم حلو وكانت ابوها غلبان على ان تعالى وراجل عالم سمى بنته نفيسه لا يختاروا لها اسم غريب ها ها واخد بالك بعد ما يختاروا لها اسم سيدي ولا سوزي ولا نبيه سبحان الله نفيسه نفيسه الدارين الف نفيسه من من النفاسه والنفاسه من السيد البريء سبحان الله دي حاجه نفيسه ولا دار الكتب النفيسه ها دي معلومه نفيسه حاجه غاليه حلوه سبحان الله لكن لا يسموها باسم غير الاسم حرام طب ليه؟ احسنوا تسمية ابنائكم وابي سماني جعرانا فاعير بي امام اصحابي. قال يا هذا لمين؟ لعمر انت عققت ولدك وولدك لم يعقك. من العقوق الغلط ده. ايه كمان من العقوق؟ البنت ربنا يهديها وتتحل. تلبس خمار، تعترض الاب والام، ويتكلوا يتكلوا، لا ما ينفعش، ما ينفعش. يا ابن الحلال احنا ربنا أه سبحان الله يجي لها عريس ابن حلال احنا يرضوش بيه ليه؟ طب لا ده مستحيل ده بتاع جوامع طب مال ده؟ ده تصوير اللي خربوها دول اللي خربوها امال مين اللي عمروها؟ لنا 40 سنه يعني ولا 50 سنه ما ما ما عمرتش ليه؟ أه؟ ابدا ده اللي يعمرها الشباب الصالح الشاب اللي الحبيب قال فيه ايه؟ ان الشاب الصائع او الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يبالي الله به ملائكته اه ده لما ربنا يأتي بالاغنياء وبالفقراء وبالشباب العطرة يوم القيامة الثلاث اصناف دول اللي ما قطعوش ربنا تعال انتوا اغنياء انتوا اغنياء ايه اللي ما خلقوش صليت ولا صمتم شغلتنا اموالنا يا ربنا بقى انتم كنتم اغنى ام سليمان بن داود لا سليمان كان اغنى قال ما شغله غناه عن ذكري لحظه انتوا يا شباب ليه الشباب بقى والعنفوان والصحة والأهل سبحان الله أنتم أجمل شبابا وفتوة أم يوسف أم يوسف قال ما شغله شبابه عن ذكري فكرة القلب وانت يا غلابه يا اخويا ما كنت لقيتنا كنت بتجري ورا لقمه العيش وبتاع انتم افقر ام عيسى ومحمد لا والله عيسى ما قال ما شغلهما فقرهما ابدا عن ذكري لحظه يبقى حجه اهو يبقى اصبح الرسل قال علينا ايه؟ حجه آه. ولذلك الصلاه قال ايه؟ قال من لم يحافظ عليه من حافظ على كانت له نورا وبرهانا ومن لم يحافظ عليها قال ايه؟ هجر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله قالوا اشمعنى الأربعة القليلين دول؟ قال ما هو اللي بيشغلك عن الصلاة حاجة من اثنين يا الملك يا الوزارة يا المدينة يا التجارة تقول معاك فإن شغلك الملك واحد ملك أو مسؤول شغله ملكه أو رئاسته أو وزارته عن الصلاة فهذا مع فرعون والعياذ بالله رب العالمين ومن شغلته وزارته مع هامان ذكر يا جماعه كلهم مع بعض ان فرعون وهامان ها وجنودهما كانوا ايه بالقرب الايه القصص ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا ايه كانوا قاطعين يبقى يبقى الجند يجي يقول انا غلبان انا عبد المأمور هتفضل عبد المأمور لغايه جد تكون عبدا لله تكون عبدا لله انا عايزك تبقى عبد لله ما توقفهاش الا لله العقيده ان دخل فيها من دخل على غني او على عظيم فتضعضع له لغناه او لعظمته فقد ذهب ثلث دينه الثلث دين يضيع لانك تنحان الواحد عشان عظمته او عشان مكانته او ابدا ولكن عليك ان لا تطأطيعها الا لله عز وجل سبحان الله ولاهل التقوى ولاهل الاستقامه ولاهل العلم هؤلاء الذين نحترمهم ونجلهم وكبار السن اول ما تشوف واحد شعره شاب على طول خليك مهذب معاه في كلامك ما تعملش صوتك عليه حطه في منزله ابوه دخل الرجل على امير المؤمنين هشام بن عبد الملك قال عظني ايها الرجل قال يا امير المؤمنين اتخذ كبير المؤمنين ابا واوصفهم اخا واصغرهم ابنا فبر اخلاك وصل اخاك واعطف على ابنك شوف الحاكم لما يبقى كبير السن بالنسبه له ايه؟ اب يبره واللي قده في السن اخوه يصله واللي اصغر منه ايه؟ ابنه يعطف عليه كان الامور تستقيم ولا ما تستقيمش؟ سبحان الله يبقى مع فرعون وهامان وقارون الغنى المال يسيروا عن الايه؟ عن الصلاه يقول لك الصلاه دلوقتي لو استاذ ابدا يحجب او يجوا الصلاه عاوز نفسك عليه قم صلي على طول ربنا والله هيبارك لك لا اله الا الله يقول لك يا سيدنا الشيخ موضوع السرحان اقول لك حاجه لنتخيل انك شاعر ناخد يعني ده بس والشاعر عايز ايه؟ يقول لك الشاعر ده برهه في الحس يحب يالف الشعر في ايه؟ في جو ايه؟ رومانسي مش كده بيقولوا ولا ايه؟ والله الفنان نفس القضيه تخيل الشاعر عايز يقول قصيده او عايز يالف قصيده او الفنان عايز يعمل حاجه او الباحث او المخترع عايز يخترع حاجه فجيت تحت شجرة عليها عصافير أه؟ وكل ما يجي يفكر في الموضوع صوت العصافير يشغله فيطلعه من ايه؟ التفكير اللي هو فيه يشد نفسه ويرجع للفكرة تاني صوت العصافير ايه؟ يشغله قالوا حاجة من اثنين حاجة من اثنين يا اما يسيب المكان طب ما يقدرش يسيب المكان قال يقطع الشجرة لو قطع الشجره العصافير تروح فين؟ تهرب ها؟ يعني بيقول لك طبق طبق وامور بمعنى ايه؟ قطع الشجره انا بس بجيب مثل رمزي يعني سبحان الله لا. فبيقولوا اهل العلم ايه؟ الشجره بتاعه الشهوات عليها العصافير بتاعه الهوى الطحوبه شويه انا لك تعمل معايا بقى اكيد من الواجب انت بس اللي بتبقى يعني الشجره بتاعت الشهوات في قلبك ها جابت عليها العصافير بتاع الهوى فشغلتك عن الله في الصلاه علشان تبقى صادق النية وفكرك مع الله عز وجل اقطع الشجرة بتاعة الشهوات تقع عصافير الهوى يطير قلبك مع الله. سيدنا علي قال ايه؟ اسمع كلام حلو بس. غارت الزهد بقلبي شجرة. الزهد زرع في قلب سيدنا علي ايه؟ ثلاث شجرة الزهد. تاهت في الدنيا ولا فيه؟ حتى لو كان أغنى الأغنياء بس تاهت ممكن يكون عنده ملايين ولكن ده واحد ما منعوش ولا مليم وشرد في نوعيات كده سبحان الله غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نقى بعد جهد الحجرة وسقاها كسر ما أودعها آه، آه، بدم- آه، كبد الأرض بدمع فجرة وإذا ما رأى طيرا مفسدا هائما حول حماها زجرة نمت في ظل ظليل تحتها روح القلب ونحى ضجرة ثم بايعت إلهي تحتها وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة كلام بتاع سيدنا علي كلام عالي فوق خلى الزهد في قلبه كده شجرة وراح منقي الحاجات الوحشة اللي عليها خلي بالك ورقق القلب بالبكاء والخشية والتباكي ومع ان لما لا يقدر مخ السيد بتاع دنيا بتاع هوى بتاع حرص بتاع بعد عن الله لا، يطرد يطرد عشان الشجرة تبقى ايه؟ صافية وسليمة فلما كده راح بايع ربنا ايه؟ هناك تحت ايه؟ تحت الشجرة كبيعة الرضوان كما بايع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال له يا علي قال له نعم قال له عندي مرض قال له قول مرضا قال له البعد عن الله قال له اقول لك وصفه قال له قول اسمع الوصفه الحلوه فصلي على رسول الله الوصفه من عند العطار بس من العطاره النبويه قال له عليك بعروق الصبر وعصير التواضع ضع ذلك في إناء التقوى وأوقد عليه لنار الحزن واسكب عليه من ماء الخشية وتفضل بالتقوى والورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله فين الوصفة دي؟ ها؟ تقوى وتواضع وعروق صبر ها؟ وتوكل وصدق نية وحزن على اللي فات من الذنوب يعني مش حزن على الأرض اللي ضاعت لا حزن على الذنوب على ما أفلت لا إله إلا الله ولذلك الرجل الأسود لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ربما كل القرآن مقرأ الوجوه ناظرة وجوه ناظرة أيمنعني سوادي من دخول الجنة خايف يا عين كل ما يلاقوا مباني على سود سبحان الله فتبسم الحبيب وقال بل انت في الفردوس الاعلى سلام لو يبقى يبقى فاز بها هذا فاز بها سبحان الله انا عايز اطمئن من الحبيب قال له انت في اعلى درجه سبحان الله انت في اعلى درجة. ولذلك الخوف لما لقي ابنها في في احد قالت له يا رسول الله ربيعه ابني ربيعه في النار فأبكي عليه الدهر كله ليش شهيد الدهر أم في الجنة فأصبر وأحتسب شوف الأم الحلوة يعني كان في النار يبقى عارف عليه صحيح لأن أنا عارف عليه لأنه إيه؟ نعيش وحدة وإن كان سبحان الله في الجنة يبقى أحسن عارف عليه ليه؟ ده انتقل من إيه؟ من دار إلى إيه؟ إلى دار التكريم بقى سبحان الله قال بل هو في الفردوس الأعلى منها يا أم ربيعة يا سلام وبعدين ال- ال- ال- ام قتاده الله يرضى عليها كانت شغلتها ايه؟ تنظف الجامع بتاع رسول الله الصحابه يمشوا تروح ايه؟ شغلتها تنظف الجامع المهم الرسول ماشي في البقيع في قبر جديد المصلحه بتاعته حتى اللحظه القبر القبر من هذا؟ الرسول ده قبر ام قتاده ولما لم تعلموني بها؟ انا رسول الله ماتت في حر الظهيره في امس وخشينا عليك من شدة الحر قلنا أنا هنخليكم وإحنا أنا علمتم أن من صليت عليه صلاة جنازة وجبت له شفاعتي يوم القيامة فصف الصحابة خصوصا وصلى عن صلاة الجنازة يا بخت يوم قتادة ثم قال يا أم قتادة السلام عليك ورحمة الله أي الأعمال خيرا وجدت عند ربك ثم أطرق بأذنه قال أتسمعون ما أسمع بنسمع منين يا حبيب الله طب انت الرادار جايب اول باول ها نفتح فين الحواجز اللي بتحجزها عن الخير ده كله لا يا رسول الله سبحان الله قال لو سمعتم ما أسمع لسمعتم ثم قتاده تقول خير ما وجدت عند الله في كتاب حسناتي تعمير بيوت الله عز وجل يا سلام يا سلام على تعمير بيوت الله ده بالزيارة وبالنظافة وبتعهدها بتدخل الجامعة عشان يسرق سبحان الله وادخل الجامعة عشان يشتري وادخل الجامعة عشان يأذي وادخل الجامعة سبحان الله عشان يجعل المسجد وسيلة ارتجار يرتجر ابدا المسجد سبحان الله ما دام العالم وما دام المتكلم وما دام المحدث ياخذ اجرا على ما يقول الانسان يعني يشك في علمه الا اذا لم تكن له الا هذه المهنه لكن يجب ان يكون متواضعا ان يكون قنوع ان يكون راضي بالقليل وربنا يبارك له لكن المساجد ليست وسيله ارتسام انما هي بيوت الله عز وجل التي يجب ان نعمرها بالتقوى وبالايمان وبالعمل الصالح فاول الثلاثه اللي ما ربنا ما يقبلش والعياذ بالله ال- ال- ال- الصلاه بتاعتهم عاق لوالديه عاق لوالديه سبحان الله وبعدين انتوا عارفين الصحابي اللي ما قدرش ينطق الشهدين على القمر جابوا امه انا وامه لو قالوا له امه يا رب تعالى يا ام على القمر ماله على القمر يموت بس يضل ينطق الشهادتين ينازع الروح قالت يا رسول الله لما يجيب اكل يدخل على مراته الاول اكل كم على القمر صار ها قول له علاقه مر سبحان الله قال له ارضي عنه يا ام على القمر قالت له يا رسول الله يا ام على القمر طعام قالت له يا رسول الله قال يا بلال يا يا ابا الدرداء يا ابا ذر يا عمر يا يا عمر اجمعوا حطبا ايه يا رسول الله قال لي نحرق على القبر طب كده كده اتحرق استحمل نحرقه بقى راح القلب خلاص رضيت عنه يا رسول الله خلاص رضيت عنه اقرا على القبر يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عاق لوالديه عاق لوالديه مين كان مدمن الخمر المخدرات الخمر كله والبريل ما كنت عايش بره غير بريد خلاص حدث الجنان اللي في البريد حللوها ليه وبقى نزل في الحوض ايه رايك بقى؟ ها؟ ما بيشجعش تشتري بريد وانت كنت بياع ما تبيعش البريد ها؟ يقول لك انت توقف سوقنا لا سوق في السوق من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه البيره والبريد لا يزال قبر بالقبر ما اكثر كثيره فقليله حرام ده بتدي تحت السعوديه ما ده مصار الشك انا شكيت ان انت هتتعب ودنا لاخواننا في المعمل قالوا فيها خلاص وبيننا وبينك المعمل مفيش داعي البيئة في التشيخ والكيمياء ابدا انت لو فاهم في ال- في البيولوجي وعلم الاحياء او تسال طبيب يعرف ربنا كويس وعلامه الطب يقول لك البيئة دي الاول تعمل غسيل اه بعد كده تعمل ترسبات في الكلى والعياذ بالله رب العالمين وبعد على مدى طويل تصيبك بفشل كلوي سبحان الله وضيف عليها بقى مدمن التدخين قال لك مصر بتدخل كل يوم 2 مليون جنيه سجاير بلد مديونه وشعبها يدخل ب 2 مليون جنيه سجاير وللاسف الشديد اللي ما بيدخلش الغلبان اللي في حالتنا اللي ما بيدخلش قال لك في مصر بيدخل غصب عنه 13 سيجاره كل يوم بس المشكله اللي بتدخل انت بتاخدها من الفلتر منقوه بتطلعها لي من جوه السموم اللي عندك انا باخدها من الفلتر يا اخي اتق الله لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار انت بتنشر الفساد في الارض وبعدين يا اخي ان كنت غنيا ها، و- وتدخن فانت مسرف والمسرفين كانوا اخوان الشياطين وان كنت فقيرا فانت فقير والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم لما ده واحد بيدخن ما تدروش لله وبعدين عشان تعرف من غير اثباتات ولا غيره عن الاتجاه حرام لذلك انت لما تيجي تشرب بتقول ايه؟ بسم الله لما تيجي تاكل بسم الله لما تدخل بيتك تقول بسم الله عمرك تيجي تدخل فيها بسم الله ها؟ عمرك تتصدق لله على واحد تذكره خد خد تذكره لله كده يا شيخ خليها في ميزان الحسنات صار صار انا بقى مدمن الخمر مقبول الخمر ها وايه كمان قالوا سبحان الله والديون الديون هو الذي يعلم القبح على اهله ويسكت عليه مراته متبرجه بنته مبلغه الحلم ومتبرجه عارف ان الشر عند اهله وسكت عليه هؤلاء لا ترتفع صلاتهم وقراتهم كبرا يضاف اليهم مخاصم لاخيه او مخاصم لرحمه اللي محافظ عمته وخالته اخوه المسلم ويجيب دلاتين وحجج عشان نقول له اقطعه لا ان الرحمه تعلقت في جدار العرش هذا مقام العائد بك من العائد بك من القطيعة قال يا رحم ألا يكفيك أن من وصلك وصلت وأن من قطعك استطعتم ايها الاخوه الكرام يجب علينا ان تكون الصلاه لان يعني اللي بيقالنا بالدين نصلي كويس ونصلي بثقه ونصلي بخشوع ونصلي سبحان الله خاشعين لله عز وجل بتم ركوعها وسجودها وبعدين نكثر من صلاه الجماعه في المساجد ان النوافل فهي في البيوت عندئذ يتقبل الله منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وعبادتنا اللهم اقبلنا وتقبلنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمنا وخير ايامنا يوم ان نلقاك اللهم اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا سرنا بك ولا تقطعنا عنك اطرد عن ابنائنا وبناتنا وذرياتنا وازواجنا وزوجاتنا شياطين الانس والجن اللهم عمر بيوتنا بذكرك اناء الليل واطراف النهار واجعلنا من البيوت الذاكرة لك يا أكرم الأكرمين واجعلنا من الذين إذا سمعوا أحسنوا فيما سمعوا وصدقوا ما سمعوا يا أكرم الأكرمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يوم الجمعة لو تبقى على الأسئلة أنا اللي ورايا الحقيقة مشوار مهم جزاكم الله خيرا وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله